بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نواصل المذاكرة والدراسة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وبعد كنا قد انتهينا إلى أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمر خمسا وعشرين فتزوج خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه إذ ذاك في العمر خمس عشرة سنة ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دارت به أيام كما تدور بالناس في زمانه فحضر حرب الفجار وحضر بناء الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتهى بنا المطاف إلى أن أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان من شأنه عليه صلوات الله وسلامه أنه رجع بيته فأخبر خديجة بما كان من أمره وقال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها يا خديجة مالي أي ما أدري ما الذي وقع علي فالخطب عظيم والهول جسيم فإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أخذت رسولنا صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمي وكان قد تنصر في الجاهلية وعنده بعض علم من الكتاب وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية أو بالعربية فلما ذهبت به إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إليه كان من شأنه أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءك هذا إنما هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه صلاة الله وسلامه ثم أخبره أنك دخلت في معركة عظيمة وأن قومك سيخرجونك من هذه الديار وليس لك إلا أن تصبر وحالف رسول الله قائلا له وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن مات وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتور الوحي هذه هذا مسألة من المسائل المهمة اللي ينبغي لطالب علم السيرة أن ينتبه إليه الوحي هنا ما فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتر عنه مدة من الزمان انتبه أن محمد بن عبد الله صار نبيا بمجرد أن لقي الملك وقال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق فصار نبيا واعتقد هذا في نفسه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن الملك غاب عنه بعد ذلك مدة فالأمر الطبيعي أنه وقع في نفسه بعض اللبس وبعض الحيرة بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أبغض ما يكون إليه أبغض الخلق إليه الشاعر والمجنون فكان يخشى أنه إذا خاطب الناس بالوحي وانقطع عنه الوحي أن يقال عنه شاعر أو يقال مجنون وهل قيل أم لم يقل ذلك عنه قيل عنه صلى الله عليه وسلم ففتر الوحي وطول مدة فتور الوحي ألبست النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ومرارة قاسية حتى أنه صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح عنه كان يسير على رؤوس الجبال وشواهقها يريد أن يلقي بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم من على رؤوس الجبال يتردى يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم فكان كلما أوفى بذروة جبل يعني صار على رأس الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له يا محمد إنك رسول الله حقا في بعض الروايات يقول له إنك رسول الله حقا وأنا جبريل فيسكن جأش النبي صلى الله عليه وسلم وتهدأ نفسه ويطمئن فؤاده صلوات ربي والسلام عليه إلا أن الوحي لا يأتي مجرد انحسار الوحي عنه صلى الله عليه وسلم جعل فيه مشكلة في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم ودايما يا اخوانا في امور ما نغفلش عنها آه، اوائل الامور صعبة اوائل الامور صعبة وان كان في الدعوة الى الله والتمسك بالدين كان حسن رحمه الله رحمه الله يقول رحم الله ايام البدايات ايام البدايات ايام البداية في الالتزام والتمسك بيكون الواحد عنده ايه نوع من الدفعة والهمة العالية ليقبل على هذا الدين شوية شوية شوية يبدأ يحصل له من ايه من الفتور ذلك تلاقي الشاب اللي لسه متمسك بدين جديد دائما ينتقد على مين على من سبق في الطريق ده ما بيعملوش ده ما بيخلوش و و لان هو عنده حمية الاندفاع وهذه الحمية لا تدوم في الغالب لكن مع الكبر تدوم بس تدوم بايه باتقان لا تكون حمية بحتة انما حمية موجهة بالعلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع نداء جبريل اطمأن قلبه وربط الله على فؤاده وسكن جأشه صلوات ربي وسلامه عليه وذكر ذلك في صحيح البخاري يقول البخاري في باب التعبير أي تعبير الرؤى ثم قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه رواية مسلم فجئست منه أو فجثست منه أي خر إلى ركبتيه لأن الملك جاء هذه المرة جاءه في صورته الحقيقية وجبريل على صورته الحقيقية له كم جناح ستمائة جناح يعني خلق من أعظم خلق الله حتى أنه صلى الله عليه وسلم يصف حينما راه في أجياد قال فنظرت إليه فإذا هو ساد أفق السماء أنا ساد رفع رأسه إلى السماء انظر إليه لم يرى السماء لأن جبريل عمل إيه سد السماء بضخامة خلقته التي خلقه الله عليه بدأ بعد انحسار فترة الوحي أو أقول فترة الوحي من الفتور من الضعف بدأ الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم كم مدة فتور الوحي هذه مدة اختلف العلماء في نقلها ما بين مكثر ومقل أرجح الروايات أنها من 15 يوم ل 40 يوم نقل ابن كثير وغيره والإمام أبو جعفر الطبري أنها حوالي سنتين سنتين ونص ولكن هذا السند غير صحيح أقرب إلى الصحة أن مدة فتور الوحي من 15 يوم إلى كام إلى 40 تتراوح بين هذا وبين ذاك ومدة فتور الوحي دي كانت صعبة جدا أنا فقط بس أعطيك منها لمحة كده روى البخاري عن الأسر بن قيس عن جندي بن عبد الله البجلي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاث يعني تعب أصابه مرض فقعد ليلتين ثلاثة ما يصليش بالليل فقالت امرأة أي من نسائهم ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قالت يعني دائما المدة اللي يفطر الوحي دي الشامتين يا اخوانا واهل السوق كثير يحب يشوفوا يعني لو واحد الان ملتحي وانا اقول منتهى الوضوح مش كل ملتحي يمثل الدعوه يا الله ولا يمثل الدعوه الاسلاميه في اهل لحى هم اسوا ما يكونوا كما انه في حالق اللحى اسوا من السوق لكن لو ان واحد ملتحي وقع في غلطه المجتمع كله يعمل ايه يكبر الغلطه جدا كان يعني هذا كفر مع ان المتكلم عنه نفسه قد يكون ايه اسوا منه حاله فإذا وقع خطأ لما المرأة ظنت عليه السلام قال يومين ثلاثة ما فيش وحي قالت له بس ما أرى شيطانك إلا قد تركك يعني بتسمي جبريل عليه السلام تسميه شيطان الناس بيتربصوا دائما بأصحاب الدعوات هذه المدة كما قلنا طالت أم قصرت الراجح من 15 إلى 40 يوم بدأ الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فكان أول ما أنزل بعد فتوره أن أنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يبقى نقول بوضوح النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بيقرأ وأرسل بإيه؟ يا أيها المدثر قم يا المدثر قم قبلها قيل له يا أيها المزمل قم وفي القرآن القيام مرتان قم الليل إلا قليلا وقم فأنذر يبقى زاد الإنذار هو إيه قيام الليل قال يا أيها المزمل قم الليل وبعدها بشوية بشوية قال يا أيها المدثر قم فأنذر فالترتيب واضح جدا فنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم أول أول سورة بعد فتر الوحي وهي سورة المدثر على الوجه الذي ذكرناه قبل ما نتكلم فيما بعد الفطور بعد فطور الوحي في درس لابد ما يعديش علينا بقى بسهولة كده آه ليه الوحي فتر عن وسلم بعد أن جاء يعني وحي وبعدين فتور وبعدين وحي في روايات كثيرة ان الوحي كان بيفتر احيانا مش مرة واحدة يعني الوحي انقطع 40 يوم ثم جاء وبعدين انقطع ايه شهر ثم جاء انقطع اسبوع ثم جاء يعني لم يكن متتابعا الازمنة اللي كان فيها فتور الوحي لها دواعي ربانية منها ان يعوض الله جل وعلا قلب نبيه الثبات حين تلقي الوحي لأنه ما زال حديثا بمسألة تلقي الوحي مسألة تمرين تدريب حتى يعتاد يتشوق فقلبه يطمئن عند سماع الوحي الثاني أن يعتاد التعامل مع الملائكة الملائكة تتشكل تتغير كمساكين فلا بد أن يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل مرة يأتي في سورة ومرة أخرى في سورة يأتي إيه؟ أخرى فيعتاد هذه المسألة الثالث أن يرسخ اليقين في قلب محمد أنه هو رسول الله يعني وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ما حصلش ليه كمل آبته ايه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا رتلناه ترتيلا هنا يعني ايه مش التجويد لا رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه ركلا بعد ركل يعني شوية وبعدين شوية حتى يسكن قلبك ويطمئن فؤادك ويربط الله جل وعلا على جأشك فتعتاد تلقي الوحي هذه أسباب مجملة نفهمها إن واحد يقول طب ليه فتر الوحي في أمور كثيرة تبرز عند التأمل يعني لو أنا ما أتأمل يجد أن فتور الوحي هذا رحمة من الله جل وعلا لو أن القرآن نزل جملة واحدة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمله ولا يستطيع بشر أن يتحمل هذا الكم الضخم جدا من الاعتقاد ومن القصص ومن التشريع دفعة واحدة لا يتحمله أبدا ولا يتحمل لقاء الملك طول هذه المدة بكمالها لا يستطيع لذلك رتلناه ترتيلا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في مرحلة تبليغ الوحي يا أيها المدثر يبقى لما نزل عليه اقرأ لم يكن مكلفا به بالتبليغ لما نزل عليه يوم المزمل قم الليلة لم يكن مكلفا به التبليغ جاء التكليف بالتبليغ من متى يا أيها المدثر قم فأنذر القيام هنا فأنذر كان هذا بداية الدعوة إلى الله ولكن أقول الدعوة السرية الدعوة إيه؟ السرية انتبه الدعوة مرة مراحل دعوة سرية ثلاث سنين وبعد كده دعوة جهرية بقية إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة ثم الانتقال إلى المدينة وفيها الدعوة مفتوحة إلى خارج إلى الجزيرة العربية وإلى خارج الجزيرة أيضا كانت كلها جهرية قبل ما نتجاوز من باب الإنصاف لنفسي ولإخواني أرجو منك أخي الحبيب أن تتأمل هذه الآيات اللي فيها أول التكاليف بالدعوة إلى الله وانظر أين أنت من هذا التكليف وأين أنا يخاطب رسول الله بقوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر مدثر حينما قال دثروني دثروني قم فأنذر ينذر بماذا بالقرآن ربنا جل وعلا علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لأنذركم به ومن بلغ فالقرآن جاء نذارا وجاء بشارة ولم يأتي القرآن ليوضع على الأرفف ولا ليقرأ في المياتم ولا واحد علق في صدره لا لم يأتي هذا أبدا إنما قم فأنذر إيه العدة اللي ينذر بها صلى الله عليه وسلم ينذر بالقرآن يبقى أنت الآن عاوز تشتغل في الدعوة معكش قرآن إزاي تشتغل ذلك هذه يعني لوم دائما نلوم بها على عامة الإخوة ما عندك قرآن لم تحفظ قرآن كيف تخاطب الناس في الدعوة تخاطبهم بإيه ايه المخزون اللي عندك اللي تخاطب بيه الناس يبقى نخرج بفائدة اولى لا بد على جميع الاخوة ان يجتهدوا في حفظ كتاب الله لا اقول واجبا لا اقول بهذا انما لا بد ان كل منا يجتهد ان يحفظ بقدر ما استطاع اللي عنده مقدرة يختم يختم اللي عنده 20 جزء جزاه الله خير اللي عنده 15 لكن لا يكن قلبك خاليا من كتاب الله تبارك وتعالى والا بماذا تنذر الناس اول الانذار بهذا القرآن وربك فكبر التوحيد وانا بقول الكلام ده عشان دي مسألة مهمة جدا دائما ندعو الناس في دعواتنا نقول للناس اول شيء يهمنا في الدعوة هو ايه توحيد تصحيح العقائد يقول لك يا عم ما الناس عقيدته سليمة لا نقول صراحة ليس كل الناس عقيدهم صحيح اللي بيقول بركاتك يا سيد بركاتك يا ست اللي بيقول حبلها يا بدوي حبلها يا سوقي مين قال ان عقيدته صحيحه لا نجامل الناس ابدا في عقائدهم الذي انحاز عن ربه تبارك وتعالى خلق من الخلق واشرك بهم وجعلهم لله ندا وشريكا كيف نقول عقيدته صحيحه هنا يقول وربك فكبر فربك هو الكبير المتعال هو الكبير في كل شيء في العبادة في التوجه في الصدق في الرغبة في الخشية في الخوف في الحب في الولاء في هو فوق كل شيء تبارك وتعالى هل هذا توفر فيك اخي الحبيب اللي تريد أن تبلغ الناس دعوة الله وربك فكبر وثيابك فطهر يعني قبل ما اروح للصلاة لازم اكون متعلم ايه التوحيد لذلك بنقول لاخواننا دائما في العلم قبل ما نتعلم الفقه نتعلم ايه التوحيد اخ كده من اخوه الاكيان يقول لك لا نتعلم الفقه طب جزاك الله خيرا طب انت اتعلمت التوحيد ما تعلمش يبقى ما ينفعش تبلغ الناس وتقول له والله يا ابن الحلال يعني انت لو غسلت ايدك كده بس والنبي بكملها للاخ ما ينفعش واحد بيشرح فقه يقول للناس والنبي يشرك بالله وبيشرح دين الله يقول للناس والنبي هذا شرك حالف غير الله كيف يصلح لشخص ما يشرح الفقه وهو عنده شرك بالله تبارك وتعالى لا يصلح ابدا مطلقا يبقى لابد الاول يتعلم ايه هذا نص قوي وربك فكبر وبعد كده ايه وثيابك فطهر والرجز فاهجر يبقى توحيد اتباع وبعد ذلك والرجز فاهجر الرجز اللي هو المعاصي والاثام يعني دائما المسلم حريص ان يبتعد عن مواطن الاثم ومواطن المعصيه فانت يا محمد خلقت لمهمه عظيمه ولخطب جلل فلتكن دائما في جانب البر وجانب الإحسان ولا تكن في جانب النقيصة أو الإساءة ناهيك أن تكون في جانب المعصية يعني الله تبارك وتعالى يحب منا أن يرانا حيث أرادنا ولا يحب أن يرانا حيث نهانا ولا تمنن تستكثر هنشوف دلوقتي لما واحد من المسلمين أسلم ربنا هدى عليه مين ومين ومين وإزاي يبقى أنت زي ربنا جبرك وعملت هذه الدعوة فتح الله على يدك أن تاب فلان أو استقام علان ما تقعدش بقى فلان ده أنا السبب فلان ده أنا اللي عملته ربنا اداك قرشين واشتغل عندك زيد ولا عمرو وفلان ده اللي فيه خير ده كله من خيري أنا لا يحرم عليك هذا ولا تمنن تستكثر إذا كان هذا محرما في الدين فما بالك في الدنيا ولا فلان ده لحم كتفه من خيري لحم كتفه من خيرك انت مين انت شوية تراب ومية ازاي بدا فلان هتبقى خيرك وانت من خير مين في سفه ساعات في المقالات احنا بنردده ثم يوجه له ربه تبارك وتعالى النداء الظاهر الواضح ولربك فاصبر تعلم التوحيد وأمر به تعلم الاتباع وسير عليه ابتعد عن مواطن المعاصي ولا تمنن على من اهتدى أربع أمور الخامس ولربك فاصبر يعني اعلم يا محمد أن كل من سار على هذا الدرب سيصيبه نوع من الأذى كبيرا كان أو صغيرا فلذلك لا بد أن تتعلم في أول خطوات الدعوة الصبر ولكن الصبر يكون لمن ولرب ولربك فاصبر ثم يقرر قاعدة اليقين فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم العسير يقرر القاعدة قاعدة يوم البعث والحساب هذه الآيات أنها آيات بسيطة سهلة المتناول يسيرة في الحفظ إلا أنها من أعظم الآيات في العمل في الدعوة إلى الله فيها الأمر بالقيام بالإنذار فيها التوحيد فيها تطهير النفوس فيها عدم الإكثار من متاع الدنيا وإن كان مباحا فيها التجرد لله جل وعلا وعدم رؤية النفس حين النجاح فيها توقع الأذى فيها الصبر هذه قواعد عظيمة جدا مهمة لذلك حفظها النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أخي الحبيب أن تتعلم مسألة مهمة جدا أن تناول العلم من الشيوخ أبرك من تناول العلم من الكتب مين اللي علم النبي الكلام ده صلى الله عليه وسلم جبريل مش النبي كان قاعد بيننا جبريل كان تلميذ وانا المعلم جبريل وساعات في تعليم لا يحتاج شرحا كلام المدرس هو بذاته شرح وفي ساعات مدرس ما مش مجتهد او مش شاطر يحتاج ان يبين لك اكثر واكثر حافظ النبي صلى الله عليه وسلم الدرس واستوعبه تمام الاستيعاب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الدعوة الى الله أه قبل ما نتكلم على مرحلة الدعوة بقى بدأ ازاي وبدأ يشتغل في الدعوة ازاي واحنا بنسمي الدعوة شغل حياتنا يقول لك ده المكان ده عاوز شغل المنطقة عاوزة شغل مش عاوزة تجارة من التجارة المشهورة عاوزة شغل عاوزة دعوة يا الله ازاي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علمه ان يكون مؤهلا للدعوة فيقول ما ذكرته من قليل قال له في البداية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا إذا أتى محمد مطلوب منك أن تكون على حال ذكر الله تبارك وتعالى دائما أبدا ليلا ونهارا في الليل قيام وفي النهار ذكر وتسبيح هي دي الآلات العظيمة اللي كل امرئ منا يعد بها نفسه لأن يخوض خضم الدعوة إلى الله دي الآلات ليله قيام وذكر نهاره أيضا ذكر هذه الآلات الله عز وجل ييسر له بها أن يكون مسخرا للدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى قام صلى الله عليه وسلم ولم يفتر حين قيل قيل له قم الليل ثم قيل له قم فأنذر قام نيفا وعشرين سنة ما بين تعليم وتوجيه وأمر ونهي وقتال وغربة وخروج من دياره من بلد مهده ثم علو شأنه ثم مراسلته الملوك ثم ثم حتى فتح الله عليه وعاد مكة فاتحا ثم رجع إلى المدينة صلوات ربي والسلام عليه حتى وافته المنية وهو قائم على أمر الله جل وعلا لم يفتر ولم يكل ولم يمل صلى الله عليه وآله وسلم قيل له مرة واحدة قم فقام خلي بالك قيل له مرة واحدة قم فقام فأعيدت عليه مرة أخرى قم أي بالدعوة فقام أنت دلوقتي سيادتك وأنا عارفين قد حفظنا وبنقول لازم نتعاون في الدعوة إلى الله هل أنت تقوم على هذا الأمر هل وفرت العدد اللازمة من حفظ القرآن والسنن وكثرة الذكر لله تبارك وتعالى وقيام الليل وإلى آخره حتى تكون جاهزا للمهنة الشريفة والحرص العظيم كما قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين هل أنت مؤهل لأن تكون من أشرف خلق الله هؤلاء من أحسن خلق الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا أحد أحسن من هذا هل أنت جهزت نفسك لهذا لا الحاصل في زماننا ان احنا في الغالب يا اخوانا عندنا نوع من التهرب ونوع من التخاذل في الغالب الاعم انا لا اقول في نفسي فقط لا انا اعرف في الكل حينما نكلف اخواننا بايام اعمال الدعوه اصل انا مشغول اصل انا مسافر اصل زوجتي كذا اصل امي كذا اصل اختي كذا ولو كان ذلك حقيقه فاللهم لا حرج ولكن في الغالب الاعم بيكون ده موقف ايه تهرب كل واحد خايف يتحمل ايه مسؤوليه ومن أسوأ ما يكون في التهرب انه يتهرب بدعوة دعوة يدعيها ان يقول ايه يقول يا اخي اصل الناس ما بيستجيبولناش الناس احنا اشتغلنا مع الناس وقلنا ما فيش فايدة في الناس دي هذا عذر اقبح من ذنب احنا الان بندعو الناس الناس اللي بندعوهم عندنا مثلا في بلدنا هنا الناس دول كفار ولا مسلمين يبقى اشهل ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشهل ده احنا احسن كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من واحد يقول لك ايه لا والله ده احنا لو كنا كنا عند كفار كان احسن طب اسال اخواننا اللي راحوا اوروبا وراحوا اسيا يقول لك ده احنا على الفساد اللي عندنا ده احنا في الجنه والله هم يصدقوا بذلك على ما عندنا من فساد لما تقيس فساد المسلمين على ما فيه الكفار في الغرب والشرق لا ده احنا هنا في نعيم فضل يعني الناس كلهم مهما بلغ بهم الفساد لهم حدود يا اخواننا آه، الاسلام يركز في القلب راسخ كل واحد مهما فسد لحد برضه ايه لا تخاف في نعم عظيمه في بلادنا بلاد المسلمين يقول لك الناس مش فايده يجي واحد تاني يحتاج يقول ايه اصل ظروف البلد اللي منه مش كويسه ظروف ايه يقول لك الظروف الاقتصاديه خربانه والسياسيه والظروف الامنيه وانتوا عارفين اي واحد يمشي مع السلامه يا سلام هو بيقنع نفسه عشان يعمل ايه عشان يتهرب علشان يتهرب من الدعوة لذلك دائما تلاقي الشباب عندهم نوع من ايه من الخوف تكلم الشباب يا شباب انتظموا احضروا الدروس تعالوا لك شيخ اصل الجو لمده ملبش طب ما هو ملبش بقاله 50 سنه هو ملبش لمده بس يعني ده ملبش على طول من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الجو ايه ملبش مش اليومين دول بس يعني ايه الداعي اللي مخليك خايف خايف ليه يقول لك اصل الظروف ما بتتغيرش يا ابني يا اخويا الحبيب الظروف ما بتتغيرش ولكن احنا نجتهد ان نحسن كيف نتعامل مع هذه الظروف هنشوف النبي كان بيتعامل ازاي كيف تعامل معه في مكه والكفار سرا ثم كيف تعامل معه في مكه جهرا ثم كيف خرج مهاجرا وتعامل مع بلد فيها مسلمين وفيها كفار ثم تع... كيف تعامل مع اهل الصليب واليهود هنتعلم ده كله انت ايه اللي مخليك خايف وقاعد وتتحجج تقول اصل الظروف لا مش ظروف الظروف فيك انت يجي لك عذر اقبح من ده كله وليه بص يا عم الشيخ كلامك كله صح بس كل واحد فينا مسؤول عن نفسه صح والله يقول عليكم غلبني طبعا كده برضه يعني زي بيقولوا ايه يعني عذر اقبح من الذنب حجه وهي جدا جدا لا لسه ما وصلناش لمرحله كل واحد مسؤول عن مين لسه الحمد لله انت تيجي تصلي حد بيحوشك احنا بنقول والله ده ولا نجامل احد ولا بنطلع الوضوح ولا نجامل النظام القائم في البلد النظام القائم بيحكم ما نجاملوش لكن دي حقيقه لابد ان نعترف بها جيت تصلي مره وقفوك على الجامع قال لك ممنوع الدخول حد وانت داخل تصلي قال لك زي تونس الدخول بالكارنيه واحد عامل كارنيه مسجد فاطمه زي يصلي في مسجد محمد لا انت فاطمه الزهراء الصلاه هنا حرام ما حصلش عندنا الكلام ده بل نقول والله غالب المسؤولين يا اخواننا في الغالب الاعم حتى من تظن بهم السوء والله بيصلوا ما بيصلوا بقى صح او على النبي يبقى في علم الله لكن بيصلوا الصليب على نفسه لكن يعني ما حدش احنا في خير الامور مفتوحه بفضل الله عز وجل ليه؟ كل دي حجج لا يحسن الله كل المقصد منها انه يهرب منين؟ من الدعوة يهرب من العمل في مجال هذه الدعوة هذه حجج لا تسمن ولا تغني من جوع فعلى كل كل شخص أو كل امرئ أن يعمل بهذه الدعوة على قدر ما آتاه الله من علم وجهد على رجاء ما عند الله جل وعلا كل ما يمر علينا حاجات السيرة كده لازم ناخد منها درس مثلا شوف الدرس الجميل ده الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس يعني لن يقتلك احد فاطمئن صلى الله عليه وسلم كان ليه حرس صار في الحرس قال والله يعصمك من من من الناس طب من الجن كلمة الناس لا تستوعب الجن صنف ابن كثير في بداية نهاية فصلا سماه قال فصل في منع الجن ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق الشياطين قالوا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد كنا بنسمع دلوقتي ما عادش خلاص في خصوص القرآن مستحيل لأي شيطان أو جن أن يسمع أو يسترق شيئا من وحي القرآن لأن لو نزل جن بآية سمعها من السماء فنزل بها على وليه في الأرض أخبره إن فيها كذا وكذا فقالها قبل أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يقع اللبس عند مين؟ عند نفسه حفظ الله جل وعلا كتابه من اللبس كما حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من القتل لذلك نقل ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ كانت الجزيرة العربية هي مجموعة أسواق منها سوق عكاظ منها سوق مجنة عدة أسواق يجتمع فيها الناس يتبادلون التجارة ويلقون فيها الأشعار يتفخروا بأشعارهم ذهب إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين استراق السمع من السماء وارسلت عليهم الشهود الرواية بتقول إيه فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قد حيل بينكم وبين خبر السماء ايه اللي حصل قالوا بل وارسلت علينا الشهب فقالوا ما ذاك الا لشيء حدث في حاجة حصلت في الدنيا جديدة فقال كبيرهم اضربوا مشارق الارض ومغاربها دوروا في الدنيا كل اللي حصل فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة فين جبال تهامة دي جبال تهامة فين من ورا الظهرية كده وانت نازل انتوا قاعدين فين يا اخوان جبال تهامة فين ها الله يفتح عليك من عند مكة كده يا اخوانا تلاقي تكون سلسلة جبال تطلع من مكة وانت رايح على المدينة بس الجبال دي تندثر لكن من اول مكة تبدأ سلسلة جبال ضخمة جدا الى جنوب الجزيرة سلسلة الجبال الضخمة دي على البحر مع الأحمر كلها اسمها سلسلة جبال ايه تهام في جن راحوا ناحية تهامة الرئيس بتاعهم قال لهم بصوا في تهامة دوروا فراحوا هم رايحين مروا بسوق عكاظ فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عند الفجر فسمعوا منه القرآن لو بيصلي صلاة غير معتادة مش زي أهل مكة أمر مختلف تماما فوقفوا يسمعوا فسمعوا القرآن فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى زعيم وكبير فأخبروه فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر آيات فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد إلى آخر سورة الجن وربك عز وجل حفظ نبيه وحفظ قرآنه من اللبس ومن الاختلاط جميل آه هنا أنا سأذكر يعني شيء جانبي كده قبل ما نبدأ في ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بدا ياسس الدعوه ولكن في مساله تنفعنا طول ما احنا ماشيين في الكتاب وهي صور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيوحى اليه كيف هل الوحي كان بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في صوره واحده ولا يختلف اسمع اول صور الوحي باتفاق الائمه العلماء في البخاري ومسلم مسلم هو الرؤيا الصادقه هذا كان ياتي في عامه الانبياء أول أشكال الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يشوف رؤيا يصبح أو يغدو يأتيه الخبر كما رآه ونائي بالضبط صلى الله عليه وسلم هذا وحي وطبعا أنا أحب أنصح إخواني إن هم يعني آه، لا يستوغلوا في الرؤى في إخوة كتير عايش طول النهار والليل في إيه؟ موضوع الرؤى جالي واحد من يومين بيقول لي يا شيخ آه، انا مراتي جات لي شفتها في الرؤيا وهي جايه لي دراعها مكسوره ومتجبس قلت له وبعدين قال لي بس قلت له بس سيدي معلش ربنا يعفو عنها آه، زوجتك يعني نسال الله عز وجل يشفيها يكون عندها مرض ولا حاجه قال لي بس كنت شايف صباحها بتتحرك طبعا ده عايز بقى ايه واحد يكون معاه ايه معاه في الرؤيه جوه في الرؤيه يعني خد بالك فانا شخصيا يعني وقع علي رؤيه طريفه يعني كان معانا واحد من اخواننا الاحباب يعني فبقول له يا شيخ انا شفت رؤيه الليله اللي فاتت ديت قلت له ها قال لي شفت راجل طيب كده جاي لي وبدا يقول اوصاف انا فهمت الاوصاف دي على مين؟ علي انا فقلت له بس الراجل ده كان بيكلمك كان لابس جلابيه بيضه قال لي يا نهار ابيض خد بالك قلت له الراجل ده لحيته بيضه عملت كده قال لي الله الله الله، ده انت كنت معانا ما انا فهمت الكلام مش محتاجه لا تاويل ولا غيره انت فهمت الكلام بايه بالنص مشيت معاه في الكلام طبعا الراجل بعد ما كملت له الرؤيا ظن ان انا بقى منين من الصالحين ما انا اخبرت بالغيب اهو قلت له انت عارف تحريك السوداء معناه ايه قال لي قلت له اختصارا انت كنت ضارب مراتك علقه جامده كسرت دراعها قال لي والله يا شيخ حسن انا بقول كلام عادي مش فموضوع الرؤيا ده يا اخوانا ما تشغلوش بالكم بيه الرؤيا تعدي زي ما تعدي كانت خيرا قصها على حد اول خير ما اقولش ما تشغلش بالك لكن ما تعيش في اوهام الرؤى الشكل الثاني من اشكال ال- الوحي ان الملك كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي في روعه وقلبه امرا من غير ان يراه يعني ينفث في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الملك مطلقا فيقول صلوات ربي وسلامه عليه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا مما معصية فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته هذا الوحي جاء كيف نفث الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ولم يسمع منه هذا الشكل الشكل الثالث أن يتمثل له الملك رجلا كما جاء له في غار حراء رجل يجلس معه ويكلمه ويحاوره الرابع أن يأتيه الوحي على صورة صلصلة الجرس جرس كده يرن في ودن مين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان هذا الشكل كان من اشد اشكال الوحي عليه وسلم كان ياتيه في اليوم البارد الشاتي فيتفصد جبينه صلى الله عليه وسلم عرقا يعرق في اليوم البارد جدا حتى تنزل حبات العرق كحبات الجمان واللؤلؤ من جبين الشريف صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه كان يشعر بثقل شديد جدا جدا جدا حتى أن يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ووضع رأسه على فخذ زيد بن ثابت شوف المودة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نام ثابت قاعد مد رجليك حط عصايه دماغه على مين على فخذ زيد فجاءه الوحي وهو على هذه الهيئه وراسه على فخذ زيد فيقول زيد والله لقد شعرت بثقلا كاد ان يرد ساقي يرد بالضاء يعني يكسر رجلي يعني دي مش دماغ النبي ده التقل بقى ايه زياده جدا جدا عليه ومنها انه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذه من الطرف أوحي إليه سورة المائدة بكاملها هو على الناقة الناقة قوية جدا جدا فكادت انك الناقة أن تبرك من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليست من ثقل على لكن من ثقل الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذا الشكل الرابع في صفة الجرس الشكل الخامس أن يأتي يأتي الملك في صورته الحقيقية كما راه مرة في حراء وراه مرة فين في أجياد في صورته الحقيقية على ستمات جناح الشكل السادس أن يأتيه الوحي فوق السماء كما وقع له في حديث الإسراء والمعراج فعرج به السماوات العلى فأوحى الله إليه ما أوحى في سورة النجم سابع وهو أعلى درجة الوحي الوحي بدون واسطة أي واسطة ملك وكان هذا له صلى الله عليه وآله وسلم خصيصة في قضية فرض الصلوات عليه الصلاة والسلام الله فرضها عليه بدون واسطة ملك حتى أنه كان موسى يقول له راجع ربه فيذهب فيراجع ربه جل وعلا بغير واسطة ملك في صورة ثامنة أنه كلم الله سفاحا كفاحا بغير يعني حجاب ولكن هذه اختلف فيها عند أهل العلم طيب بدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله بعد أن قيل له قم فأنت يتزود ليلا ونهارا ثم يقوم أرجو أن إخواني الأكارم عشان الحجج والهارب أنا أسوقها دي نتأمل النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم بالدعوة معاه كم واحد عيش الواقع بقى معاه كم واحد مفيش ده هو لوحده ومعاه مين زوجته خديجة مش حد تاني لسه لا أسلم علي ولا أسلم أبو بكر ولا أسلم أحد لسه هو وزوجته بس طيب ينذر الناس ينذرهم بالقرآن كم نزل علينا القرآن فما برضه مسألة مهمة جدا لما تشوف عند سيادتك المصحف سورة المدثر حد معاه مصحف هات سورة المدثر مكتوب عندك على سورة المدثر مكية مش كده برضه مكتوب عليها مكية مكتوب عليها رقم كام في النزول ها لا ده 64 ترتيبها في المصحف رقم النزول ها مش مكتوب سورة المدثر كانت السورة الخامسة السادسة في النزول يعني اذا الزاد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بزاد ايه محدود جدا جدا انت الان عندك زاد عظيم عندك قرآن بكامله عندك سنة بكاملها عندك شروحات علماء بكاملها عندك دروس متكاملة للعلم في كل المواد الشرعية موجودة كل المطلوب من سيادتك انك تعمل ايه تذاكر وتشتغل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده زاد لسه الزاد كان قليل جدا وليس معه مساعدين من اهل الدنيا كل المجتمع حوله كفار هو وزوجته فقط ولكن قال له ربه قم فقام صلوات ربي وسلامه عليه أسس دعوته على أسس اللي بيشتغل في الدعوة لازم يبقى عنده دماغ لازم يفكر احنا بنفكر دلوقتي ونتعلم بناخد فكرنا منين من دماغنا لوحدنا ولا من العلم من العلم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أسس العلم ده ازاي أسس دعوته على أمور أول شيء السرية الثاني اصطفاء المدعوين الثالث عدم التعدي احفظ الكلام مهم جدا السرية هو بينشئ دعوة في مجتمع كله كفر فيخشى من بطش المخالف هب أن أهل مكة قاموا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى معه قامة واحدة ينهوهم يخلصوا عليه يبقى لابد الدعوة تكون ايه سرية وهل هذه السرية تعد جبنا لا ليس جبنا مطلقا إنما هذا من حسن التعامل مع الواقع جميل يعني معنى كده ان احنا في زماننا دلوقتي بقى نبدأ الدعوة ايه السرية لا اسحل نفسك السرية دي كانت فين مجتمع الكافر اما احنا في مجتمع مين انت بتقول له عبد العود قول له ايه تقول له بتصلي ايه تعالى صلي انا عاوزها في السر قول له تعالى صلي مش محتاجه سر ما تصليش الجامع معانا ليه انت قاعد بره ليه دي مش محتاجه سر ولكن اللي هتقول له في زمان انت ما بتصليش تعالى صلي اخر ما عنده اقول لك يا اخي سيبنا روح في داهيه طيب ماشي لكن مش هعمل فيك حاجه لكن لما كان النبي يقول له تعالى صلي كان يقول له اه يبقى انت صبأت تركت دين الاباء والاجداد فيحاربونه ويعذبونه فالامر مختلف فالسريه عندنا خلاص ما عادش لها وجاهه مش موجوده كل دعوتنا ينبغي ان تكون ايه جهريه الامر الثاني اللي اسسه النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء المدعوين يعني هو ازاي يبدأ يدعو يدعو مين بيبص في المجتمع حواليه في ناس يا اخوانا في المجتمع هم قريبين للالتزام اللي بيسموه التزام وللدين بدون انت ما تكلمه في ناس في المجتمع على خلق على طيبة على أدب بيخاف من الحرام بيحب الحلال بيستر زوجته بيستر بناته آه رجل لا بتاع مجال السهر ولا بتاع فساد ناس كتير جدا في المجتمع يبقى هذا بطبيعته ملتزم بس انت محتاج تعمل ايه تنقله من الالتزام انه يشتغل معاك فين بس بقى. انما هو اصلا ملتزم هو ملتزم يبقى لازم يحضر درس السيره في مسجد فاطمه الزهراء ما هو شرط مش مكتوب في البطاقه الكلام مش لازم يعني ولكن في ناس كتير عندهم أسس التزام متوفرة يبقى أنا أروح لده ولا أروح للي قاعد قهوة بيصليش لا أبدأ بمين أبدأ بالأقرب أما أجي أدعو واحد التزام أدعو مين اللي طبائعه وخصاله أقرب ما تكون إليه التزام بمعنى واضح احنا ماشيين في الدعوة كده في واحد ماشي جنبنا كده وفي واحد كده وفي واحد ماشي العكس لما تيجي تاخد واحد من اللي حواليك دول تاخد انهون اللي جنبي لان مجرد كده هتعمله كده بقى معاه لكن ده اللي ماشي كده عبال ما تلف لفه طويله وتجيبه هيغيب وما هتقول لك طب وتسيبي ده ليه هو احنا قادرين على اللي جنبنا لما نجي بعيد سيبك من الاوهام اللي انت فيها دي احنا بنجتهد على قدر ربنا معلمنا على قدر ما عندنا اما انت لما ربنا يديك تلتزم بهاته احنا نسعى لناس كلها تلتزم يبقى استشار المدعوين نشوف مين اللي عندهم اخلاق عاليه مين اللي معانا في المسجد بينتظم على الصلاه مين الناس الخالقين هم دول محل الدعوه ربنا اكرمنا فيهم ننتقل الى من بعدهم ثم الى من بعدهم وهكذا اصدقائي في العمل ابص فيهم وهكذا الثالث عدم التعدي السريه الحاجه استشفاء المدعوين عدم التعجل لا نتعجل النتائج ابو بكر اول ما اسلم قال له لازم نطلع ونعمل ونخلي قال له لا عمر اول ما اسلم قال له لازم نطلع بالنبوت النبي قال له لا ابو بكر هيجي في الروايه انه طلع انضرب على الاسخره كما سياتينا التعجل غلط نفسنا ما نتعجلش احنا لسنا في عجله من امرنا هو لازم احنا يا اخوانا نحط البذر ونمسك الثمره لا اكمل فلاح حط البذره ومين اللي خد الثمره اولاد احنا مش مكلفين شرعا بقطف الثمار نحن مكلفون شرعا بوضع ايه البذور اما قطف الثمار هذا شأن الله فحط الاصول الثلاثة السرية استفاء المدعوين عدم التعدي بدأ يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر فكان أول من أسلم من الخلق قاطبة هي خديجة وهذا ذكرناه خديجة بنت خويلد المخزومية إسلام خديجة له معنى رائع جدا جدا جدا الواحد فينا عشان يتحرك اخواننا في في الدنيا لازم يتحرك يبقى عنده قاعدة راسخة يتحرك منها طب اللي مش مستريح في بيته حابب يتحرك بره البيت هو القاعدة الراسخة مين البيت اوعى تفكر البيت هو الحيطان والكنب والسراير لا البيت هو مين الزوجة الزوجة هي البيت ربنا عز وجل سماها شقة سماها سكن خلق لكم من أنفسكم ايه ليه تسكن تسكن فيه الزوجة هي السكن يبقى القاعدة بتاعتي في الحركة والدعوة هي الزوجة كلما كانت زوجتي أشد التزاما وأشد تمسكا بهذا الدين كانت عونا لي على طاعة الله ساعات الواحد فينا يطلع يدرس في مكان يحصل مشكلة يرجع البيت زهلا زعلان مغموم يشتكي لمين؟ كلم مع زوجته طب هي تقول له ايه معلش ربنا يصبرك وانت بتشتغل لله وان شاء الله هتبقى كلمتين طيبين من الزوجه اللي بيعملوا ايه؟ بيصبروا ومن الزوجه على الاخص خلي بالك الزوجه لها شأن فعلا الكلام يبرر على القلب ويهدئ النفس على الاخص من الزوجه ما بالك والزوجه خديجه خديجه آه لعظم مكانتها جاء جبريل خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقرئ خديجة من ربها السلام أظن مفيش أعظم من كده في الدنيا كلها قول لها ربنا بيسلم عليك يا سلام لو انت بس عجالك قال لك ده انا كنت في مشوار ودخلت مجلس المدينه مدينه والرئيس قال لي وانت عارف فلان بسلم عليك يا سلام هتكتب كتب ناهيك بقى لو كان المحافظ اللي بيسلم عليك يا نهار ابيض تقعد في حته كل اي خدمه المحافظه بتاعتنا هو كلمه قالها والله ما يعرفك ولا شافك طب ما هيك بقى لو انت ماشي خطوه خطوه فوق كده لفوق كده ملناش دعوه كده قال اقرئ خديجه من ربها السلام يا سلام من مكرمات خديجه التي لم تقع مطلقا لاحد من الخلق اقرئ خديجه من ربها السلام السلام من السلام الله جل وعلا ومن الذي يحمل السلام أشرف الملائكة في الإطلاق جبريل ويبلغه لمن لأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه لأشرف النساء خديجة رضي الله عنها وارضاها تسلسل عجيب سند أعلى الأسانيد في الدنيا والآخرة من رب العالمين إلى جبرائيل إلى محمد إلى أقرئها من ربها بس كده لا نقول لها إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب الله أكبر بعض اخواننا طبعا صفة هذا البيت من قصب فكر من ايه الله يا شيخ رفيع يا مص قصب هي الجنة صح فيها مص قصب يا اخوانا الجنة فيها مص قصب فيها ولا ما فيهاش فيها والله لو واحد اشتهى قصب واحد فلاح صرف قاعد في الجنة افتكر ايام القصب بس هيجي له عود القصب بقى ايه حاجة طبعا ماركة تانية ومتقشر وجاهز ومتلمع هيجي له ملاك ولا محور عين تقول له اتفضل يا سيدي وهيلاقي حاجه تكتكه كده تمصمص له مش هيقطع كمان الموضوع مختلف لا الجنه مش قصر ليه قصر وحش فيها يا عم فيها كل خير فيها كل النعيم اقرئ خديجه من ربها السلام وقل لها ان الله يبشرك ببيت في الجنه من قصب يعني من زبرجد ولؤلؤ وياقوت يعني حاجه ما شاء الله قوه الا بالله لا صخب فيه ولا نصب ان اكثر من تحملت هم الدعوة في الاول هي من خديجة الصخب والضوضاء والتعب والالم وكل المشاكل كانت عند مين خديجة وهي عليها تعمل ايه تهدي النبي عليه الصلاة والسلام تصبر عليه السلام تعين عليه السلام تعين بنفسها بمالها باهلها بعصبتها لا صخب فيه ولا نصب مفيش تعب خلاص خديجة اسست القاعدة الراسخة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان الجزاء من جنس العمل بيت في الجنة لا صحب فيه ولا نصب قاعدة أسست انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القاعدة المنزلية بالقرآن بما علمه الله جل وعلا والله آه وفي كتب كتب السير علمنا العلم أن جبرائيل أتى محمدا صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة خلاف الصلاة المفروضة يعني الصلاة المفروضة سيأتينا خبرها فيما بعد ولكن نعم صلى كان يصلي في أول الإسلام على هيئة صلاتنا ولكن غير الصلاة المفروضة إن الآية قالت يا المزمل قم الليل ماذا يقوم في الصحيح قم بالصلاة يصلي صلاة كصلاتنا ولكن ليست خمسة فروض كان يصلي ركعتين غدوا وركعتين عشيا جاءه جبريل علمه هيئة الصلاة وقال له توضأ كيف أتوضأ فهمز جبريل بطرف جناحي الأرض فانهال الماء ضرب بجناحه الأرض كده طلعت مية فأخذ يتوضأ ويعلم من سلم الوضوء فتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم تعلم الصلاة وصلى مع جبريل فلما رجع بيته صلاة ربي وسلامه عليه جاء إلى خديجة وأجلسها وعلمها الوضوء وعلمها الصلاة ثم صلى بها صلوات ربي وسلامه عليه خديجة آية آية من آيات الله في معونة زوجها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تمهدت السبل استوت الأمور عليه الآن أن ينطلق خارج المنزل صلى الله عليه وسلم أول ما ينطلق يكلم مين ويطلع يقول له إيه فكرة انك تكلم واحد تقول لي يا اخي انت مبتعد عن الاخوه مبتعد عن الدعوه انت ليه مش كنت ملتزم انت ايه عايز حنكه شويه طب يقول ايه كلم مين فنظر في أصحابه صلى الله عليه وسلم دفعته مسألة الدفعة دي مهمة جدا بالنسبة لنا أقرب الناس إليك مين دفعتك في السن أربابي في السن لداتي زي بيقولوا من نفس سني فاصطفى صلى الله عليه وسلم منهم أبا بكر أبو بكر الصديق كان أقربهم إليه في الجاهلية قبل الإسلام وكلمه صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام آه كلمه قال له إيه كلام مفيد ومختصر جدا روى ابن إسحاق قال إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد شو يا رسول الله ونبي الله وإن قريش بتقول ده صح كان خبر مع وسلم بدأ إيه ينتشر وكان بدأ يخرج فيصلي عند الكعبة بل يأخذ زوجته خديجة تصلي تصلي خلفه فبدأ يصلي خلاف ما اعتادوا على مكة إيه قالوا ده دين جديد فقال له أحق ما تقول قريش يا محمد من إيه قال من تركك آلهتنا وتسفهك عقولنا وتكفيرك آبائنا كلام ده صح فقال بلى مسألة مهمة جدا ساعات احنا بننكسف ان هنبلغ ديننا بننكسف يعني واحد يقول لك يعني هي اللحية واجب يعني قوي تقوم انت تقول ايه يمكن ربنا يهديه قدام شويه لا مش واجب مش واجب دلوقتي مكسوف ليه قول له اه واجب انت بتجامله على دينك على حساب دينك ما تجاملوش على حساب دينك ما تستحيش لما واحد يدخل مصلحه يقول لك الا بتوع الدقون قول له لا والا اللي من غير دهون انت بتتكسف ليه ليه انت بتستحي تعرض دينك على الناس ليه ليه لما واحد قال من دينك تحس الواحد كده نوع من الصغار كده كان ديننا صار شيء نعير به لا ده انا اقول له انت يا عاري عن الدين انت اللي ينبغي ان تعير مش انا لابد ان نواجه الناس بحقائق الناس اعتادوا على حقائق فاسده هذه الحقائق ينبغي ان تغير تغير بفضل الله عز وجل ثم نحن نجابه هذا المجتمع بما يليق من تصحيح ما عليه من اخطاء بس بخلق حسن بادب ولطف مش بالصدام قال له ده البلوغ صح انت بتكفرنا وت- وت- وتقول لا ما بيفهموش تسفي عقولنا وتترك قالت كل ده صح قال بلى ما غيرش ما يملوش قال بلى بل زاد الامر وضوحا قال اني رسول الله إني رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالته وإني أدعوك إلى الله بالحق منتهى الوضوح آه ده صح وأنا نبي الله ورسوله وأنا أدعوك إلى الحق يوم من الأيام سيأتينا جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاب عظمة كده من مقبرة ومسك العظمة ثم فتها بين يديه عملها كده فانهالت ترابا فقال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذه الأتراب خلقا سويا قال نعم ويدخلك النار مش نعم بس لا نعم وإيه كمان ويدخلك النار وكان مات كافرا انت بتستحي من دينك ليه العاري عن الدين صار عنده قوة واللي عنده دين صار فيه جبن وخور لا قال أدعوك يا الله بالحق فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى ماذا إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته ثم قرأ عليه آيات من القرآن الكريم فسكت أبو بكر فلم يقر ولم ينكر ثم أعلن إسلامه وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق إسلام ورجع مسلما مسلما رضي الله عنه وارضاه دي صورة من صور آه إسلام بعض الصحابة هيمر على صور كتير مثلا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا وكانت له أو عنده كبر أي حد عليه السلام بعد الإسلام تردد تلعثم إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد ما عكم يعني ما رجعش ولا ت... أول ما قلت له سكت فسمع ثم أسلم مباشرة لذلك كان خليفة رسول الله وكان أعلى هذه الأمة مقاما بعد رسول الله اسمع بقى الكلام الجميل اسأل ابن عباس من أسلم أولا علي أم أبو بكر دي قصة هيجي لك كلام فيها ولكن هذا دي مقدمة عنها مين اللي أسلم الأول قال أما سمعت حسان ماذا يقول يقول ال- ال- السائل تعرفش حسان بيقول إيه قال أما يقول حسان حسان بن ثابت قال قال حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل حسان بيثبت يقول إيه التالي يعني بين اللي تالى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الثاني يعني في هذه الأمة بعد صلى الله عليه وسلم مين أبو بكر المحمود مشهده حياته ودينه وأول الناس منهم صدق الرسل عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي وما انتقله رضي الله وارضاه هذه الرواية في جملتها تقول أن أول من أسلم بعد خديجة هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله وارضاه وهذا القول هو الذي عليه عامة جماهير أهل السنة عامة جماهير أهل السنة وقد نوه له من الأئمة أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله جمع جمعا فريدا يأتينا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر صديق صحبه فهمه عارف ان هذا الرجل ايه عنده خلق نبيل عنده أدب عالي رجل تاجر له وجه في المجتمع كان أنسب أهل مكة يعني أعظمهم معرفة بالنسب له شرف عظيم مكانة عظيمة أخلاقه عالية جدا يليق عليه أنه يكون إيه مسلم ما في ساعات واحد تشوف كده كده تقوم إيه واحد نصراني مثلا تقول والله أنا مستخسره في النصرانية ليه ولد مؤدب خجول محترم معاملته كويسة أنا استخسره في النار أنا يعني أنا أظن بي على النار لو أسلم لكان خيرا له ولكن ما هوش راضي هنعمل له إيه فأول من أسلم هو أبو بكر وكان هذا أليق به رضي الله عنه وأرضاه اختلف أهل العلم هل أسلم أبو بكر أولا أم علي أم زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا الثلاثة بدون دخول في التفاصيل الشيعة عندهم طبعا أول من أسلم مين علي بلا خلاف ويعتمدون حديثا سأذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن نحن جميع أهل السنة نقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الغلمان علي ومن الموالي زيد هذا جمع الأئمة على رسول أبو حنيفة رحمه الله وهذا جمع رائع خروج من مين من مشكلة ثم ليست البركة في الأول أو الثاني ولكن من أنفع من أسلم من الأربعة الأوائل يعني أسلمت خديجة ثم علي أو أبو بكر ثم علي ثم زيد أربعة من أنفع الناس للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والأخيار لو استثنينا خديجة أنفع الناس مطلقا لهذا الدين بعد النبي هو من؟ ما في شك وسيأتينا هذا فقال أهل العلم وإن تأخر إسلام أبو بكر عن علي ساعة ساعتين على بعض القول إلا أن أبا بكر حينما أسلم كان رجلا شيخا تاجرا ثريا عالما من أهل مكة بالنسب له مقام مرموق محبوب عند الناس وعلي كان ذاك عنده كم سنة تسع سنين عشر سنين من أنفع للإسلام هذا الصبي أم هذا الشيخ الكان الكبير لا شك أبو بكر إذا نقر ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وده مخرج عظيم جدا دفع عن الخلافات نقول أول ما أسلم من الرجال أبو بكر ومن الغلمان علي ومن الموالي زيد بن حارثة وخديجة رضي الله عنها وارضاها سبقت الجميع بإسلامها عليها رضوان الله الحديث اللي بيعتمد الشيعة الروافض يقولوا إيه يقولون فيه أن عليا أن يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر خلي بالك يقولوا أنا إيه الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا مفترن يبقى أبو بكر بقى إيه خلي بالك تشم في ريحة كده ده مش كلام علي أبدا ومش كلام النبي ولا حتى ينفع أن يكون كلام مين لأن علي من أول من بايع أبا بكر بلا خلاف فازاي الكلام ده ثم يزيد الحديث نكارة يقولون ايه وقال علي صليت قبل الناس بسبع سنين الله صليتي بقى صليتي قبل الناس بسبع سنين ده حتى فيها كده فكرة ما تفكر فيها مش صح اسراء المعراج كان سنة كام مش صليت قبل الناس يعني صليت الفريضة قبل الناس ازاي لم تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في إسراء المعراج يبقى زي ما كنت يبقى أنت كنت بتصلي قبل النبي بقى نفسه صلى الله عليه وسلم والصلاة التي كانت قبل الفريضة لم تكن مفروضة على أحد قط قيل أنها مفروضة على النبي لكن لم تفرض على غيره مطلقا جبت الكلام ده منين فقال ابن كثير هذا الحديث منكر بكل حال احفظ القاعدة هذا الحديث لما تسمعه من من الشيعة وتسمعه من واحد صوفي يكون واحد صوفي ساعات بيحبوا سيدنا علي هم من كتر حبوب اهل البيت يعملوا ايه يلخبطوا الموازين لا ما- حب سيدنا علي وكلنا بنحب سيدنا علي والحديث في صحيح مسلم لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق نعم ولكن من رفع عليا عن ابي بكر فقد نافق لأن الأصل في الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي هذا ترتيب الخلافة أما ترتيب الأفضلية فلا خلاف أنهم أبو بكر ثم عمر ثم الخلاف بين علي ومن هذا هذا السنة خلاف في الأفضلية لكن في ترتيب الخلافة لا خلاف مطلقا عند أهل العلم قاطبة فلما يقول لنا ألفاظ سيدنا علي لا ولا نقول ان احنا بنرجع سيدنا علي عن سيدنا ابي بكر بدأ ينقسم سيدنا علي ابدا بس ده الترتيب اللي ايه الذي جرت عليه الامه فالحديث منكر ناهيك ان فيه راوي الشيعي وفيه غيره من المتهمين ومن الضعفاء ناهيك انه بالنظر الى اسلام الاربعه دول خليل علي زي ابو بكر لو تاملت كده الاربعه دول هتلاقي في ثلاثه اهل بيت مش سيدنا علي كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في يوم من الايام سيدنا آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي العباس يا عم اما ترى حال اخيك ابي طالب يعني ما تشوف حال اللي فيه ابو بكر ابو ابو طالب عنده عيال كتير الحمل عليه صعبه جدا قال اما ذاك يا محمد قال تعالى نخفف عنه فاخذ عمه وراحوا لين لعمه الثاني ابي طالب قالوا جئنا لنخفف عنك قال افعلوا ما شئتم الا عقيلا ابني ده بالذات محدش يجي ناحيه واحد معين فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يربي عنده ياكله اكله ويشربه ويكسيه يربيه واخذ العباس وجعفر ياكله ويشربه ويكسيه ويعيش عنده شالوا اثنين عن مين؟ نبي طالب فصار علي ربيبا لمن؟ يعني هو الذي رباه فاذا علي وزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة كلهم من بيت ايه بيت واحد معنا صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فكان له بيت آخر رضي الله عنه وأرضاه وإسلامه من حيث نفعه لعامة المسلمين مقامه مرموق محفوظ عليه رضوان الله آه، وقلنا طبعا مسألة السن الفارق في السن بين هذا وبين ذاك ذكرنا قصة إسلام أبي بكر نعم طيب إسلام علي كان علي صغيرا فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فايدة عظيمة جدا جدا يعني أنا أبقى راجل السن ده أدعو الناس إلى الله لازم أدعو مين أنا بقى راجل شيخ كبير ما أكلمش إلا مين كبار لكن أقعد في يوم لصاب صغير أكلمه كلمتين يعني تقول لي يا عم الشيخ أنت فاضي وما يدريك لعل الله عز وجل يجعل فتح الإسلام كله على مين حديث الغلام الصغير ده النبي عليه وسلم دعا عليّ وعلي ربيبه ورب في بيته قعد له كلمه في يوم كلمه عن الاسلام وعرض عليه دين الاسلام وكان ابو طالب لما عرف بدعوه الاسلام فكان كل يومين ثلاثه يسال ابنه يا علي أأسلمت فيقول له لا ما أسلمتش يا علي أأسلمت لا فلما جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الدين وعلمه بعض ما فيه وتلا عليه بعض آيات القرآن قال علي اجبك غدا أديك إجابة بكرة فتأخر يوم ثم أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر إسلامه عن من؟ عن أبيه أبي طالب خلاص ده أمر طبيعي ليه؟ لأنه ده أبوه ممكن ساعات لو انا حضرت درس في المسجد ورحت لابويا انت كنت درس كذا بيحصل مشكله انت كنت فين كنت في الجامع ما اكدبش اوعى تكذب واحب انبه اخواننا بر الاباء مقدم على حضور ايه حضور الدروس احفظ ده كويس جدا فاسلم علي من كلام عليه وسلم وهو صغير بعد واسلم زيد ايضا وهو صغير بعد آه بدأ المسلمون الجدد في الدعوة إلى الله بقى في معنى الصلاة دلوقتي أبو بكر في علي في خديجة في زيد بدأ المسلمون الجدد دول يشتغلوا ما قالش استنى بقى لما ايه اما احفظ القرآن كله لما اتعلم الحديث لما لا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اللي اتعلمته بلغه اللي سمعته في الدرس قوله واللي ما تعرفوش ما تتكلمش فيه واحد من اخواننا بيحكي لي طرف قبل ما اجي دلوقتي بالضبط طريقه جميله جدا يعني بيقول لي كنا في العمره فكان معانا اخ يقول لي بالنص كده بقول لي اخ سلفي عنده علم قلت له ها قال لي ومعانا راجل تاني كبير في السن قلت له وبعدين قال حصل خلافات نصلوا قصر نصلوا جامع نصلوا كذا كذا وصل الاخ الشيخ السلفي ده يقول لنا كذا كذا ومن يجي الطريق رير تاني يقول ايه عكس قلت له وبعدين قال لي قعدنا مع الراجل الكبير ده قلنا له يا عم الحاج الراجل ده بيتكلم بعلم قال يا جماعه حرام عليكم ده انا بقالي 30 سنه في الازهر اول مره اسمع الكلام ده فسلمنا احنا بقى 30 سنه في الازهر خلاص خلاص اللي يقول هو غلط بس نلاقوا الشيخ التاني السلفي ده بيتكلم بعلم وده ما بيتكلمش معايا خالص طب قول يوم قعدنا مع واحد صاحب مع صاحب الازهر الراجل ده الازهر قال له يا عم الحاج هو الراجل بتاعكم ده متخرج جامعه ايه؟ قال لهم ده تاجر في الازهر هو الشيخ ده تاجر في الازهر بس بقاله 30 سنه بيتاجر في الازهر بيقولوا في يوم كان واحد عامل جريده فالجورنال مش راضي يمشي ابدا في البلد فعاوز يلفت نظر الناس عشان الجورنال يتباع الجورنال في اليمن فيكتب يا اسطى السيد الرئيس سيصرف 10 جنيه اليوم لكل واحد مواطن عشان تشتري ما حدش يشتري جرايد الرئيس اليوم سيعمل ايه الدوله ستعمل ما حدش بيشتري جنيه خربان فعاوز يلفت الناس فراح كاتب يعني منشته ضخمه كده على الجرام نزله في السوق ايه انقلاب عسكري في اليمن الجورنال انباع في لمح البرد مسكوه تاني وايه في قال لهم ولا حاجه في عسكري وحطوا في ورا ايه اللي حصل يعني الناس سهمت ونامت فاخوانا الموضوع محتاج مننا ازاي نشتغل ازاي نعالج الواقع ازاي نتفاهم معاه بدا ابو بكر يخرج اللي هو بقى شيخ المسلمين الجدد دول بدا يخرج وعاوز يكلم الناس تخيل ابو بكر ده رضي الله عنه وارضاه اللي هو حديث عهد بالاسلام لسه اسلامه ايه يومين ثلاثة أربعة متعلم قد إيه 10 آيات 20 آية وسمع من عليه وسلم قد إيه خمس ست أحاديث بس في قلبه جمرة متقدة اسمها التبليغ عن الله اسمها الدعوة إلى الله ما عندوش الخمول والنوم ما هوش نايم في الخط ما هوش قلقان على رزقه مش قلقان على حياته العمر والرزق زي ما قال أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل قال أجلي ورزقي ضمينهما لي الله فمن أخاف خايف من مين بدأ يتحرك أبو بكر هو المحبوب المألوف التاجر اللي عنده بيت آه، بيقابل فيه أصحابه يقابل فيه أصدقائه يقيم فيه الولائم يقيم فيه المآبد وإلى آخره والناس يلجؤون إليه في معرفة الأنساب عنده علم في تخصص في مسألة ما تخيل أبو بكر ده رضي الله عنه وأرضاه يخرج فيدعو الناس فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد جايب معاه كام واحد مسلمين خمسه ومين الخمسه دول اسمع كده كويس الزبير بن العوام الزبير بن العوام ابن صفية بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه رسول الله لكل نبي حواري وحواري الزبير الزبير بن العوام عثمان بن عفان الخليفة الرشيد الراشد زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع هذا لأحد من الخلق مطلقا أن يتزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وارضاه طلحة بن عبيد الله العبدري طلحة بن عبيد الله العبدري مقامه عظيم جدا أمه أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص مستجاب الدعوة الذي كان يقال عنه في كتب الأثر احذروا دعوة سعد المقاتل الشرس صاحب القادسية عليه رضوان الله عبد الرحمن بن عوف صاحب الاقتصاد الإسلامي والمال الوفير الذي حينما دخل المدينة فقيرا بعد أن كان من أسرى لمكة وذهب السوق والتجر فكسب نواتي ذهب في يوم واحد يقول ثم فتح الله عليه من المال يقول والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا مش من كتر الرزق أرفع الطمع عن الأرض لا تحتها إيه فلوس رزق مات وعنده ألف من العبيد رضي الله عنه لما مات اقتسمت نساؤه الأربعة الثمن فأخذت عاتكة وهي إحدى الأربع نساء نيفا وثمانين ألف دينار من ذهب ثلاثة وثمانين ألف دينار ذهب ده ربع التم يعني واحد على 32 من التاريخ تعرف تحسبها بسرعة كده خليه 80000 دينار الدينار 4 جرام وشوية يبقى 4 في 80000 بكام يبقى الأربعة في 8 ب 32 قلنا 80000 يبقى صفر وثلاث أصفار يبقى 320000 شيل الثلاث أصفار عشان الجرام الخايف ده ما عادش يبقى معانا يبقى كام ربع التمن 320 كيلو ولا طن ده 320 طن ده يا الاعجب من كده ان عبد الرحمن ما كانش يعرف يقرا ويكتب تخيل كان التجارات دي كلها بيضربها بمين بدماغ يبقى عبد الرحمن ده كان كمبيوتر لا ده يبقى ظلمنا الكمبيوتر والله الكمبيوتر 10 سنه كله الزبير وعثمان وطلحه وسعد وعبد الرحمن خليك معايا كده عبد الرحمن من اهل الجنه ولا لا من العشر المبشرين ولا لا منهم سعد من العشر ولا لا منهم طلحه من العشر عثمان من العشر الزبير من العشر ياتي في يوم واحد بخمسه من العشر المبشرين بالجنه ده ايه سعاده ابي بكر ده اسلموا فكلهم في ميزان اللي يصلي ركعه ابو بكر ليه فيها ايه ليه النص مش كل اجور المسلمين من مبعث وسلم حتى تقوم الساعة وجوه كل المسلمين هذه تصب في كفة مين النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أعظم الناس والخلق أجرا لا يضيه أحد مطلقا هو رسول الله شوف ال ال الاختيار الزبير بيت كريم شريف عثمان طلحة سعد عبد الرحمن أسلموا جميعا مع أبي بكر وهم جميعا في ميزانه رضي الله عنه وأرضاه إزاي أسلموا ده قصص ده موضوع يحتاج دراسة أبو بكر ده كان عنده علم كان معاه دكتوراه أبدا والله كان إيه يعني كان أستاذ لغة عربية بقى بيتكلم ما كانوا كلهم فطاح اللغة العربية كان أبو بكر عنده إيه كان عنده أمر عجيب شوية النبي صلى الله عليه وسلم سماه في آخر الحياة قال إن أبا بكر ما سبق الناس لا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن سبقهم بإيه بأمر وقر ها هنا أبو بكر كان عنده حاجة جوه هنا خاصة عندنا حتت منها لكن كانت عند أبو بكر إيه في أعلى الدرجات لذلك كان إذا خاطب أحدا فكما يقول قائل العرب ليست النائحة على ولدها كالمستأجرة ليست الثكلة كالمستأجرة اللي بيبكي المرأة اللي بتبكي على ابنها ولا بنتها اللي مات تبكي بحرقة شديد حرقة شديدة ليست حرقة المرأة الندابة المستأجرة ليست الثكلة كالمستأجرة أبو بكر كان يتكلم كالمرأة الثكلة يرى أن هذا الدين هو دينه هو نفسه هو حياته هو دنياه هو آخرته مع الأدب والحلم والخلق والعلم وفوق ذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى فيسلم هذا ويسلم هذا ويسلم تخيل أخي حبيب كده لما ربنا عز وجل يرزقك وانت مدرس تلامذة وفي واحد يفلح يطلع كذا مثلا نجح في كذا وبعدين يجي لك يقول لك يا استاذ والله ده فلان دول ده هم تلامذتي انا بقى كمان انا اللي كنت وعلمتهم وانا كنت تلميذك هتفرح انت قد ايه ان النسل الصالح بتاعك ماشي انا عاوزك تتخيل فرحه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول الخمسه اللي عليه هم داخلين في ساعه واحده خمسه يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابي بكر لا شك امر عظيم جدا جدا ثم تتابع الناس بعد ذلك اسلاما فمنهم ابو عبيده عامر بن الجراح ابو سلمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي أمه برة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم وغيرهم ثم أسلم عاشر عشرة الأرقم ابن أبي الأرقم الأرقم ابن أبي الأرقم هو عبد مناف بن أسد القرشي وهو صاحب الدار التي كانت مركز الدعوة للإسلام في مكة بل وقل في العالم كله بعد ذلك نتوقف عند هذه الدار ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ونواصل في الدرس القادم وجزاكم الله خيرا على فرصة.